الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله إني والله أحبكم في الله ونسأل الله جل جلاله الصوت اللي بيرن ده هيرجع دماغ الناس ثم أما بعد فأيها الأحبة في الله نلتقي الليلة وأنا أعلم أننا نلتقي بعد خمسة شهور وكان لقاؤنا الأخير بعنوان قلوب في قبور وكنت أريد استكمال الموضوع في ليلتنا هذه ولكن لأنني أحبكم ولأنني حريص عليكم فقد غيرت الموضوع لنستكمله بيوم في حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كنا قد بدأنا الكلام في الجمعة قبل الماضية بس كده كويس كده بس كده كويس خلاص بس اقعد بس هو مهندس واحد بس بس كنا قد بدأنا في الجمعة قبل الماضية كلاما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكيف يعيش يوما وأنا أرى أن الدنيا تحتاج إلى فقه للحياة فكثير من الناس يعيش الدنيا في هذه الأيام وهو يظن أنه يعيش على مقتضى رضا الله ولكنه يعاني الضنك والنكد والألم فمعاناته للضنك وللنكد وللألم تدل على أنه لم يحيا الحياة على مراد الله لو عاش الحياة إن الإنسان إذا عاش الحياة على مقتضى رضا الله ماشي طب صلي اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا الإنسان إذا عاش الحياة على مقتضى رضا الله فإنه سيكون راضيا ولا شك لا شك في هذا أبدا حتى إذا عانى بعض الآلام وعانى بعض المتاعب وعانى بعض الهموم فإنه سيستلذ هذه الهموم لوجه الله كما جاء في خطبة اليوم وستجدون شريطها خارج المسجد ودي مفاجأة ربنا يهديه سيد ها كانت بعنوان حذاء الغرباء قلنا انك لكي انا روضة صلي على النبي محمد قلنا في خطبة الغرباء اليوم ان الانسان لكي يعيش معيشة صحيحة فانه لابد ان يستمتع بهذه الغربة ان يستلذ بها لان رسول الله قال ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم فطوبى للغرباء طوبى وطوبى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شجرة في الجنة يسير في ظلها الراكب السريع مئة سنة لا يقطعها ومنها تشقق عنها أثياب أهل الجنة فلذلك يعيش الإنسان في ظل هذه الشجرة طوبى رغم حرارة الحياة وزحمة الحياة فهو رغم أنه فقير ومقهور ومؤذى ومستخف به ومستهزأ به بل هو مضيق عليه ورغم كل هذا يستشعر نعيم الجنة لتعلق قلبه بالله لا بخلق الله هذه الدنيا يعيشها بأنها سجن فعلا نحن بحاجة لأن نعيش يوما كالنبي محمد وهذا وارد ومقدور عليه انظر وحاول أن تعمل شرط أول أنك منذ صلاة الفجر تنوي نية صادقة أنك تريد أن تقضي يوما بلا معاصي السؤال ده انا كررته كتير الاسبوع ده وما لقيتش حد يجاوبني بسألك بالله عليك امتى كان اخر يوم قضيت فيه 24 ساعة ولا معصية امتى كان اخر يوم 24 ساعة ولا ذنب ولا خطيئة حصلت ما حصلتش طب ليه انا بقول لك لانك عمرك ما نويت كده كل يوم بتقوم وتعيش اليوم زي ما تيجي كيف ما اتفق للاسف اننا نعيش ردود افعال زي ما الدنيا تشيلنا ننشال وتحطنا ننحط واللي يحصل احنا نقدر نتصرف فيه ابدا ما امتلكناش زمام المبادرة ان احنا فعلا نمشي اليوم زي ما احنا عايزين اسف زي ما ربنا عايز مش زي ما الناس عايزة وصلت ولا ترجم يا رب صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا انك تبدأ يومك منذ صبحك من صلاة الصبح انني اريد ان اعيش يوما متميزا يوم بلا معاصي يوم بلا ذنوب يوم بلا غفلة يوم بلا تراجع يوم لو مت عليه ادخل الجنة الراجل ده عمال يعمل كده اجيبه منين ده اعيشه ازاي ده اقول لك كيف تعيشه ان تعيشه كما كان النبي يعيش يومه اتكلمنا في اللقاء الماضي ان يبدأ بصلاة الفجر يدرك الاذان في المسجد حصل الدين من امتى ما حصلش انك تسمع اذان الفجر وانت جوه المسجد ليه ليه لان ترديد الاذان اصلا في اخره الصلاة على النبي والدعاء له بالوسيلة والفضيلة ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم ففي النهاية ايه اللي يحصل فإذا فعلت ذلك نالتك شفاعة النبي محمد وانت ناوي تعيش يوم على حياة مين على حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلما تبدأ اليوم بأن نلت شفاعته لعل الله يرزقك بركته الأذان بالمسجد ركعتين سنة الفجر الدعاء بين الأذان والإقامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد إيه لا يرد ترفع إليك وتدعي وتظهر فقرك وذلك وضعفك وانكسارك وتلقي على الله همومك وتقول يا رب عبد ضعيف مسكين بين يدي يريد حولا منك وقوة ليعيش يوما ترضى به عنه ابدأ ثم تصلي ونسيت اقول لك برضه ان رسول الله ما قال عليه صلى الله عليه وسلم قال من توضأ كوضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه شفت المغفرة سهلة ازاي بس انت اللي مش عايز انت اللي مش راضي تصلي ركعتين لا تحدث فيهما نفسك ساعتها تغفر ذنوبك فتبدأ يوم جديد بقلب جديد انسان جديد لسه مولود حالا كيوم ايه ولدته امه تبدأ اليوم الجديد فلما تقف تصلي الفجر تستشعر حضور الرب ان قران الفجر كان مشهودا قال بعض العلماء تشهده ملائكه الليل وملائكه النهار والمو... وال... والراجح ان شاء الله انه حضور الهي فالله يشهده لان الله ينزل كل ليله طبعا نزولا ايه يليق بجلاله وكماله ليس كنزول احدنا نزولا يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو وهو السميع البصير ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا فلا يصعد جل جلاله إلا بعد انقضاء صلاة الصبح فتبقى واعي ومستشعر قرب الله منك فتظهر حياءك منه والله يا شباب لو صلينا صلاة الصبح صح ليمشي اليوم زي الفل لكن للأسف اللي جاي يصلي الصبح وهو نايم وجاي يصلي الصبح بالبسامة وجاي يصلي الصبح وهو غافي وجاي يصلي الصبح عشان يروح الشغل وجاي يصلي الصبح مش لله وإنما لمصلحته الشخصية فلما ضاعت صلاة الصبح ضاع اليوم لما يصلي ورا الإمام ويتذكر قول الله وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مسهودا يبدأ يشهد هو كمان قرآن الفجر فتنزل الآيات على قلبه دواء والله احنا بنسمع الشيخ علي النهارده ربنا يبارك فيه ويرزقنا واياه الاخلاص وهو بيقول اخر ايتين في الركعه الثانيه انه من ياتي ربه مجرما فان له نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك لهم لهم ايه الدرجات العلى يا رب ارزقنا الدرجات العلى من الجنة لما تسمعها وتنزلها على قلبك دواء انه من يأتي ربه انت ماشي رايح له هتجيله شئت ام ابيت براحتك ولا غصب عنك لازم هتروح له لازم هتجيله فلما تجيله مجرم مفيش حل غير جهنم وجهنم لا تعيش لانها ما تسماش عيسى ولا هتموت لانك بتتعذب لا يموت فيها ولا ولا يحيا فتبقى المصيبة لا عايش في الدنيا ولا عايش في الآخرة وشوف التانية شروط بسيطة جدا ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات بس تآمن وتعمل صالحات بس ايه النتيجة فأولئك لهم الدرجات العلى سبحان الله العظيم لما تسمع القرآن بقلبك يبقى له تأثير ولو مش فاهم ولو مش فاهم يبقى الكلام ده دواء قلبك قال الله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين صلى الصبح ما صلي عليه وما جريش على البيت ينام لا ده الرسول بيقول ما تصلي عليه ايه احسن في واحد هنا بيزعل من الصلاه على النبي مش عايز اكتر فانا عايزك تصلي من غير ما اقول لك علي وعلى اله الصلاه والسلام بعد ما صلى الصبح صلى الله عليه واله وسلم جلس في المسجد فلم يخرج ليه اصل المسجد بيت كل تقي يا لما تحس براحتك في المسجد بسعادتك في المسجد بأنسك في المسجد عارف لما يبقى الواحد احيانا له بيت بيت ابوه او بيت جده او البيت في البلد او حتى اوضه في شقته او في شقه ابوه لما يحس لما يدخلها يوم يحس كده بالايه اه السرير بتاع ايام العزوبيه يوم يروح ينام عليه كده ويرتاح او الشجره اللي كان بيذاكر في ظلها ايام البلد يوم لما يروح حد عنده ذكريات من دي آه لما تدخل المسجد كده وتحس ان ده بيت مين آه بيت ربنا بيت ربنا بيت مين آه بيته وتحس ان الله جل جلاله امرنا ان احنا نيجي بيته وان احنا في بيته هنا ضيوف وزوار وان اللي بيضيفنا هنا الله وان مائدته هنا القرآن وان القرب هنا بالسجود وان الاكرام هنا مغفرة الذنوب وان ربنا هنا عايز منك قلبك فلو جيت بجسمك وسبت قلبك في البيت يبقى ما جيتش يبقى انت طوبة محطوطة في المسجد يبقى انت حيطة محطوطة في المسجد يبقى انت قشاية مرمية على المكت لكن لما يجي قلبك تبقى انت نور في بيت ربنا لازم تجيب قلبك معاك عشان الملك يحط لك فيه نور تقدر تمشي بيه قال الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم اللهم ارزقنا نورا نمشي به قال او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا ايه يمشي به في الناس يمشي به في الناس فلما تيجي بيته وتصلي الفجر ما تستعجلش لما تيجي تحضر درس انا بستغرب الناس اللي بتيجي تصلي خمس دقايق ما تقيموا الصلاه الصلاه دي زي القطر ما تستناش حد الناس هم اللي يستنوها ده كلام بنسمعه في المساجد مصيبه مستعجل ليه وراك ايه رايح فين هتعمل ايه هتلاقي فين احسن من بيت ربنا وهتلاقي مين يكرمك اعظم من ربنا مستعجل ليه اقعد في بيته شوية تنتظر رحمة تنزل عليك اذا الصلاة طولت شوية يا عم من اما بالناس فليخفف مش قادرين نقف فيهم المريض عندي حصر بول وانا بقول دايما ان الناس بتتلكك للاسف الشديد ان اللي بيقول مش قادر اقف ده ممكن في مكان تاني يقف ساعة وساعتين صح والله ممكن اللي بيقول عنده حصر بول ده والله احيانا بيقف ساعة وساعتين ساعة وساعتين بس لما تيجي على مزاجه تبقى تبقى اه وزي الحسن لكن لما تبقى لله تبقى تقيلة ودمها تقيل طب ليه يبقى العيب في الصلاة ولا فيك العيب في الامام ولا فيك اه لازم يا جماعة يا جماعة الخير اذا اردنا ان نعيش متعة الحياة فلا بد ان نستلذ بالعبادة ان شاء الله قريب هنقول له انت بطلت تصلي ليه اه الناس اللي كانوا يصلوا بطلوا دول اللهم اهدهم يا رب وردهم سالمين غانمين عارف بطل صلاه ليه لانه ما صلاش صح لانه ما تمتعش بالصلاه لو تمتع بالصلاه كان ادمنها وما قدرش يبطلها زي العيال بتوع الهيروين وبتوع ال وبتوع السجاير وبتوع والعياذ بالله تيجي تقول له بطل يقول لك ما اقدرش اصل دلوقتي بقى في نسبه آه، نيكوتين في الدم آه يا ما نفسي يبقى في نسبة نور في الدم يا ما نفسي يبقى في نسبة خير في الدم يا ما نفسي يبقى عندك دم عشان تصلي صح وما تبطلش ابدا لو عندك دم لكن المصيبه وجايين ياخدوا منك دم يا ابني ده دم مسمم بالذنوب ده دمهم مسمم بالهوى بالمعاصي هتوديه فين الدم ده يا رب استرنا ولا تفضحنا يا رب واكرمنا ولا تهنا وخذ بايدينا ونواصينا اليك اخذ الكرام عليك لما تصلي الفجر ما تستعجلش تستعجل ليه قول لي، عايز انام النوم يا عم الشيخ النوم سلطان يا ابني بكرة تشبع نوم في قبرك اصحى شوية لله عيش بشوية اديله ساعة حاضر يا عم الشيخ هديله بس اما افضى اما افضى لا ربنا هين عندك للدرجة دي لما تفضى تديله ولما تكون تشتم منشغل بنفسك تقول له مش فضيلك يا رب ينفع ينفع لا يبقى ربنا مش عزيز عليك لازم تقطع له من اعز اوقاتك وقت وقت لله يوح كان بيقعد للشروق ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم كان بيقعد للشروق قاعد للشروق يعمل ايه يذكر الله اللهم ذكرنا بك فلا ننساك الرسول ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم كان يجلس ذاكرا يعيش ذاكرا لا يغفل لسانه عن ذكر الله ابدا لما قال له رجل ان شرائع الاسلام كان قد كثرت علي فدلني على عمل اتشبث به قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله انا عايز يا ابني ذكر ربنا في بقك زي ريقك عارف لما ريقك ينشف تحس بايه ان بقك مر صح تقوم تقول انا عايز ارواحه عايز آه، بونبونايه عايز حته شوكولاته عايز لبانه اغير طعم بقي لو عايز تغير طعم بقك اذكر الله دوام الذكر سعاده كان يقسم لي احد مشايخنا بيقسم انه وهو يذكر الله يستشعر طعم العسل في فمه ولسانه العهد عليه بقى هو حر بس ممكن قوي او ليه لا ده يا ابني ده ربنا كريم قوي بس انتوا ما تعرفوهوش اه والله انا نفسي نفسي والله يمنع عيني ان انتوا تحبوا ربنا وانا اتقطع حتت بس تحبوه تحبه صح من قلبك ساعتها لما يبقى احب مين الله احب اليك من نفسك ساعتها تؤثره على نفسك الايه قالوا لن نؤثرك لفرعون لما قال لهم يا ولاد الذين امنتم من ورايا هقطعكم قالوا له اقطعك لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا انت اخر مره سمعت الايه دي امتى في صلاه المغرب قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات إيه؟ والذي فطرنا مش هنؤثرك على اللي خلقنا اللي فطرنا فاقض ما انت قاض يا عم اقطع يا عم خلص يا عم مسيبك من التهديد وريني كده هتعمل ايه هتقطعني طب يا ريت يا اخويا يا ريت على طول اروح لحبيبي وادخل الجنة ونبقى خلصنا من نكد الدنيا اللهم عافنا من كل بلاء ونجنا من كل فتنة وارزقنا حسن الخاتمة ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا وحجل لنا بذلك آمين يا رب العالمين آمين آمين آمين إخوتي في الله أحبتي في الله انتبهوا وانت قاعد بتذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كان يقعد كل يوم بعد صلاة الفجر لحد الساعة 11 يذكر الله لا يلتفت قاعد كده في مجلسه اللي صلى فيه ما ايه ما يبصش وراه اصل النهارده الاخوه للاسف الشديد حاجه تزعل واقف يصلي بمجرد السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله يدور على اقرب عمود ولا اقرب حيطه ايه كنت بتتحجب كنت مكتف يا اخويا كنت مسجون ما صدقت طلعت من الصلاه ايه كتير من الناس كده لا ده بعد الصلاه السكينه تفضل قاعد مطرحك استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة ثم تكمل المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ثم تقرأ آية الكرسي ثم تقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين دي أذكار أذكار الصلاة واحد يقول لي كل ده كل ده واحنا لسه قلنا حاجة يا ابني انت بتستكثر ذكر الله بعد كده تبدأ تقول أذكار الصباح في كتاب صغير كتيب صغير كده اسمه حصن المسلم كلكم عارفينه هاته الكتاب ده مهم جدا شيله في جيبك وبنعمل له طبعا اليومين دول انيقه محترمه مجلده عشان فعلا ما يتقطعش في الجيب ولونين وحاجه حلوه قوي ان شاء الله باذن الله تعالى ها مش للبيع للتوزيع لله اللي عايز يوزع لله بس هو اللي ياخد فالشاهد ربنا ييسر ان شاء الله وقريب تكون في ايديكم ان شاء الله الشاهد يا شباب احبتي في الله انه يقعد يذكر شيخ الاسلام تيميه كان يجلس الى ان ترمض الفصال الى ان ترتفع الشمس يجلس لا يلتفت ثم اذا التفت قال هذه غدوتي لو لم اتغدها سقطت قوتي اقول تاني تدفع كام قال هذه غدوتي لو لم اتغدها سقطت قوتي اه يقول لو انا ما خدتش الغذاء ده اقع اضيع عارف مع ايه مع فرق التشبيه معلش لكن سوء الزمان كنت في الجيش انا زمان تصدقوا الحته دي اه والله فكان الضابط اللي معانا في مكتب الافراد كان يقول حضروا لي لقمه لقمه ولو لقمه حاف لقمه حد جبنه اي لقمه كده جنب السرير عشان لما اصحى الصبح ما اخدش السيجاره على على الريق لا اكل حاجه قبل السيجاره حاجه تقرف مش كده فالشاهد انك انت لما تاخد ذكر الله على ريق النوم لما تخرج تعصي المعاصي ما تدخلش على المعده وهي فاضيه تعمل لك قرحه يبقى في حاجه حاجه نظيفه حاجه طيبه الاول فلو عصيت يبقى ليك عند ربنا ذخيره ان ربنا يغفر لك بيها اللهم اغفر لنا ذنوبنا السهل انك قعدت للشروق في ذكر الله اللهم ذكرنا بك فلا ننساك خرجت بقى بعد الشروق تروح فين اه احنا عايزين اليوم ده تبقى صايم ممكن تصوم يوم في الحر ده اه وصم يوما شديدا حره لحر يوم النشور لما تيجي يوم القيامة والشمس تدنو من الرؤوس والعرق يلجي من الناس الجاما نقول له يا رب انا صمت يوم آه، خمسة سبعة ده كان يوم حر شديد جدا يا رب وصمت ليك خالص فخفف لي به عني تتوسل باليوم ده تتوسل فلما تبقى صايم تخرج من المسجد تروح تلبس هدومك وتنزل على الشغل وده موضوع النهارده بقى كل اللي فات ده قلناه قبل كده موضوع النهارده بقى انك هتخرج لطلب الرزق اللهم وسع ارزاق المسلمين بالحلال وبارك لهم فيها ودي مشكلة النهاردة لشباب الأمة مسألة الفلوس هي اللي ضيعت الناس اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له المشكلة النهاردة يا شباب إن الناس زي ما قلت في أكثر من موضع الناس مش عايزة تاكل عيش الناس عايزين ياكلوا جاتوه الناس مش عايزين شقة تقويهم عايزين شقة يتمنظروا بيها على الناس الناس مش عايز زوجة تغض بصره وتكف شهوته لا ده عايز زوجة يتمنظر بيها برضه لما مرات فلان تشوفها تقول حلوة وامه تقول ابني اتجوز بت على الفراسة هي دي مشكلة اننا لا نعيش لله ولو لو عشنا لله احنا هنروح بعيد ليه ما احنا قايلين عايزين يوم زي ايام النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا كده نوصف بيت النبي كان شكله ايه قول لي يا عم الحاج بالله عليك شقة النبي كان كت... كانت كام اوضة اوضة والحمام في الجبل في الخلاء كانت اوضة قول لي ما هي كانت الاوضة على ايامهم اوضة برضه قد الجامع ده كده لا ده كان عشان يسجد لازم عائشة تلم رجليها يعني هو واقف يصلي كده وعائشة نايمة على السرير مفيش سرير اصلا اوضه النوم لسه ما جاتش اصل قايل للنجار يعمل له بنكار ما حصلش كانت نايمة على الارض والرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم واقف يصلي فلما يجي يسجد مفيش مكان اذا الاوضه كانت مترين في مترين اوضه يعيش فيها سيد ولد ادم يعيش فيها اكرم الخلق على الله لو طلب من ربنا قصر ربنا يديله قصر ولا لا عمر بن الخطاب اندهش لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم لقى نايم على حصير ليس دونه شيء حصير يا ابني عارف الحصير ما انتوا ما تعرفوش العصير الحصير يا بتوع حصر المكت والسجاد الحصير اللي معمول من الثمر لا عليه ملايه ولا مرتبه ولا كليم ولا سجاده ولا حاجه ابدا الحصير خطوط في جنبه كده ما تطلع عليه قال عمر بكى عمر وقال يا رسول الله كسرى وقيصر يتقلبان في الحرير والديباج وأنت وأنت رسول وأنت رسول الله تنام على حصير ليس دونه شيء حتى يؤثر في جنبك الرسول قال له ايه قال له كلمتين اثنين قال يا عمر ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة الله يا من تبحث عن الشقة الواسعة أقل ملك في الجنة قدر الدنيا أحد عشرة مرة أقل واحد في الجنة هياخد قد الدنيا قد إيه؟ قد إيه؟ الدنيا مش قد مصر قد إيه؟ الدنيا يعني افريقيا واسيا واوروبا واستراليا وامريكا الجنوبيه وامريكا الشماليه والمحيط الهندي والمحيط الاطلنطي والمحيط قد ايه ده دول الارض يا جماعه دول مش الدنيا قد الدنيا 11 مره يا اللي بتدور على شقه في مايو يا اللي عايز تنقل من مايو تنزل المعادي يا اللي مش نافع معاك المعادي وعايز في مصر الجديدة شقة فيلا بمستويين في سقع عند ربنا لا مش سقع عند ربنا بيوت لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنيه من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد لا إله إلا الله لما الإنسان يعيش الدنيا دي على إنها زائلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر أو عابر سبيل يقول ابن الجوزي الدنيا قنطرة واستيطان القناطر بلى الدنيا قنطرة واستيطان القناطر بلى لازم تحديها اللي ضيع دينك النهارده عارف ايه؟ انك شغال شغلانه الصبح وشغلانه الظهر وشغلانه بالليل ليه؟ يقول لي عشان احسن مستواي الاجتماعي لا ربك بيقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون تلك الدار الأخيرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض عشان كده عايزين نتكلم بقى ونبدأ درس الليلة ازاي نخرج لطلب الدنيا اولا لا تخرج من بيتك الا مخلصا اثنين لا تغادر بيتك الا متوكلا ثلاثة لا تتعامل مع الدنيا الا بيقين بالله تخرج من بيتك خارج ليه لله تقول له يا رب انا خارج ليك لولا انك انت قلت فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق ما كنت امشي برجلي خطوة ابدا في الدنيا لطلب رزق يا رب لو انت قلت لنا موتوا من الجوع وما تشتغلوش كن اموت من الجوع ولا يهمني يا رب لو جعلت لي رزقي ان انا احفر تحت رجلي ما كنتش خطيت برجلي وانما بخطي لانك انت قلت لي تخرج باخلاص يبقى رايح الشغل ليه لله انت ورايح المدرسة ليه لله ورايح الكلية ليه لله ليه عشان يرضى عني وايه كمان بس طب لو خرجت وما جاتش فلوس مش مهم المهم ان هو يرضى عني لذلك لما تكون خارج له خارج له مخلص حلو قوي لما تكون خارج له مخلص سبحانه وتعالى خارج لوجهه فقط مش طالب اي حاجة تانية ساعتها يهديك ويرضيك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن هدي طوبى لمن هدي الى الاسلام ورزق كفافا وقنعه الله بما اتاه يبقى لما يهديك للاسلام تخرج مخلص خارج ليه هو يبقى لما تخرج له جه الرزق قليل جه الرزق كثير ما تفرقش معاه لانك مش خارج ليك انت خارج ليه هو لما يديك القليل منه كتير اصل هو كما قال الشاعر قل قليل منك يكفيني فالقليل منك لا يقال له قليل يقول له ايه قليل منك يكفيني والقليل منك لا يقال له قليل انت ترضى لما تعرف ان الرزق ده اللي اداهولك مين الله يا مناس يوم القبض انت قبضت ولا لسه قبضت الحمد لله وخلصوا الف بركه الحمد لله يا مناس لما ياخد القبض في ايده كده ولا والله ما انا عارف انا هعمل بيهم ايه لا هيسرقوا ولا هيغربوا يلا اما نشوف اخرتها بيحصل اه يقول اللي صرفه وبياخدهم ال- هات ما انا باخدهم من ايدك افرقهم ما انا موصلاتي انت مالك خليك معايا لو حس ان الرزق ده من مين من الله ولو قليل ولو اشتغ واحد ولو شلن ولو بريز يقول له لك الحمد ولك الشكر ولك النعمة ولك الفضل ولك الثناء الحسن أنا يا رب عارف إن أنا ما استاهلش بس أنت كريم وأنا راضي الحمد لله يا سلام لو ربنا حط لك فيهم بركة كان بعض السلف يأخذ زاده من بيت المال ثم إذا خرج أنفق منه تصدق منه تصدق منه واخذ 15 دينار إذا خرج تصدق بخمسة فإذا وصل بيته وجدها خمسة عشر كما هي قل يا عم الشيخ آه، معلش معلش خليك واقعي بلاش الحاجات اللي ايه اللي ما بتدخلش الدماغ دي لازم كل حاجة برضه الواحد ياخدها بدماغه ازاي بقى صرف خمسة من 15 ويبقوا 15 اقول لك اصل هو لما خد ال 15 عرف انه واخدهم من مين؟ من الله فلما ادى ربنا 15 خمسة من ال 15 ربنا قال له لا ده انا اللي مديك فيبقى انت تاخد كل مرة 20 مثلا 20 فلما تتصدق بالخمسة يبقى الخمسة مش من حسابك فاجر ولا لا وحصلت معاك كتير والله الاسبوع اللي فات فاكر لما انت تصدقت ب- بخمسة جنيه رجعت البيت لقيت في واحد جاب لك خمسين جنيه ليه يقول لك انت كنت ناسيهم كانوا زمان سبتهم في الشغلانه اللي انت سبتها يا وايه اللي فكرهم دلوقتي اصل هي الصدقه ب عشر امثالها في الدنيا قبل الاخره وما تجربش قلت لك لما تخرج تخرج مخلص متوكل بيقين لازم تتعامل مع ربنا بيقين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا جاءتني ورقة من أحد الناس الطيبين يقول ذكرت في درس الاثنين ان الانسان لو مرتبه 150 جنيه او 200 جنيه يستطيع ان يعيش كل يوم هو وزوجته واولاده بجنيه عيش 20 رغيف وب 2 جنيه جبنه يبقى 3 جنيه في اليوم ب 90 جنيه في الشهر والباقي بركه. بيقول لي اين ونسيت او تناسيت ما هو ات السكن والعلاج والكهرباء والغاز والتموين سكر وزيت وسمن يا عم احنا قلنا عيش وجبنه سكر ايه وزيت ايه وسمنة ايه ها والمواصلات والمدارس ودروس التقوية ربنا يقوي ايمانك دروس تقوية وكسوة الشتاء والصيف وملابس أحذية المدارس ومصاريف المدارس والكشاكيل والكراريس والأقلام والمياه أنا كنت أتمنى أن أنا أكون بكلم واحد له قلب نسأل الله أن يصلح قلوبنا هي همومك دي اللي ضيعتك من ربنا انا قلت لك ايه ان همومك دي على الله لما تكون عايز الجنة والجنة فقط مش عايز شيء من الدنيا هتخفف الحمل لان العقبة كؤوس للأسف الشديد الدروس الخصوصية والمدارس الخاصة وملابس الصيف والشتاء ده كله كلام ناس فاضية لا الصحيح ان انا لما يكون مرتبي انا بقول للي مرتبه 100 جنيه او 150 جنيه او 200 جنيه لكن لما يكون مرتبك 1000 جنيه انت حر البس صيف وشتاء وهات كراريس واقلام وهات مجموعات تقويه واعمل اللي انت عايزه لكن لما يكون مرتبك 200 جنيه ولا 150 جنيه عيش على قدك زي ما قلنا عيش وجبنه بس ودروس تقوية لا تقوية ليه يا ابني انا اقعد اذاكر لاولادي واخلي ابني يحبني قول لي ما بعرفش خلقي ضيق لا لازم تتعلم وتوسع خلقك وتتربى لانك انت بتضيع ابنك دروس التقوية افسدت العيال بقى ما بيعتمدش على مذاكرة ولا على مدرسة معتمد على دروس التقويه دروس التقوية فرقت بين الابن وابيه ما بقاش مع الاب ولا الام علاقة زمان كان الولد يرجع من المدرسة امه تقعد معاه تعمل له الواجب وابوه يقعد معاه يراجع له ويذاكر له اللي هياخده تاني يوم ويحضر له جدول المدرسة النهارده انت مش فاضي بتشتغل اه بس للمدرسين الخصوصيين فانت لو ما اشتغلتش وما جبتش مدرسين تكفى تكفى الكهرباء احنا بنست- بنستعمل كهرباء باسراف لو استعملناها صح ندفع 2 3 5 10 جنيه في الشهر 7 جنيه في الشهر ايوه ايضا غير ذلك انا استطيع ان انا افنط لك كل ده ولكن مش قصدي اكلمك كده وانما عايز اكلم قلبك انت عايز ربنا يرضى عنك لو عايز بجد يبقى الدنيا مش همك لبس صيف ولبس شتاء ليه ولبس الشتاء ما ينفعش للصيف ولبس الصيف ما ينفعش للشتاء ليه ايه المشكله مش موضوعنا انا مش عايز ادخل معاك في تفاصيل انا عايز اكلمك اكلم قلبك انت عايز ربنا يرضى عنك ما يبقاش همك غيره غير رضاه والدنيا ما تبقاش همك فيكفيك ما اهمك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتاه وأتته الدنيا وهي راغمة صدق النبي يا أخي تخرج من البيت واحد مخلص اثنين متوكل التوكل عدم تعلق القلب بالأسباب الشركة اللي انت شغال فيها دي سبب مش هي اللي بترزقك والدكان اللي عندك ده سبب مش هو اللي بيصرف عليه الرزاق الله وظيفة الحكومة اللي انت شغالها مش هي اللي بترزقك اللي بيرزقك الله وانما دي ايه سبب من الاسباب فلما اخرج من بيتنا متوكل على الله لا على الأسباب ساعتها يرزقني الله بلا سبب قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه حسبه يعني ايه يا سيد كافيه يا ابني ربنا يقدر يصرف عليك ولا ما يقدرش يقدر ربنا قال كده أليس الله بكاف عبده قل بلى بلى بلى كاف يبقى ربنا لما قادر على ان يرزقك استعملك بس في الاسباب طاعة فانت خارج تسعى في الاسباب طاعة هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فايه امشوا فانت بتمشي عشان امرك طاعة لكن الاسباب مش هي اللي بتجيب الفلوس اللي بيرزق الله لازم يبقى من جوه قلبك كده عشان كده الرسول ما صلي عليه يلي عايز تعيش يوم من حياة الرسول قال له انفق بلال ولا تخشى من ذي العرش اقلالا قال يا اسماء انفقي ينفق عليك ولا توعي فيوعى عليك وفي رواية ولا توكي فيوكى عليك الوكاء ربط حافة الثقات ما تربطيش الكيس احسن ربنا يقرط عليكي اصرفي وربنا يصرف عليك ده كلام النبي لما تخرج متوكل على الله الله يعطيك قال الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب اخرج بس انت متوكل وما تحطش في قلبك اه انا خايف احسن المدير ده يقطع عيشي يا ابني ما حدش يقطع يقدر يقطع ولا يوصل الا باذن الله باذن الله فانت خليك معاه وهو يحميك وهو يرزقك وهو يعطيك يا مناس بتجري في الدنيا جري وتخطيط وتدبير ومكر ورايح وجاي ومكتب في هنا ومكتب هنا وحلقات هنا وشركة هنا والاخر ولا حاجة ولا حاجة خالص عشان كده بقول لك انت بس توكل عليه واصدق معاه وهو يديك ولو ما اداك ولو ما اداكش هيرضيك فتبقى راضي وانت ما معكش بيحصل ده وخلي بالك والله لو فهمتها تعيش مرتاح ان القضية مش قضية ان يبقى معاك القضية قضية انك تبقى راضي صح لان لو واحد معاه مليون جنيه ومش راضي يبقى عايش مرتاح اتعذب ولو واحد ما معهش فلوس خالص وراضي مرتاح ولا لا جدا وينمل ودماغه ويقوم مبسوط ويشرب ميه من النيل ويتوكل على الله آه لو تعرفوا عيشة النبي في يوم النبي جاله ضيوف ما تطلع عليه وكان متزوج تسعة كل واحدة لها أوضة زي أوضة عائشة كده فبعت لعائشة عندي ضيوف هل عندك طعام فأرسلت والله لقد بتنا على الطوى قالت له والله احنا بيتين من غير عشاء البيت الثاني قالت والله ما عندنا إلا الماء إن شئت أرسلنا لك ماء عندنا مية تنفع دي عشاء والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن البيوت الثمانية ما فيهاش عشاء وده مين ده مين صلى الله عليه وسلم ايه رأيك انت لو في ليلة بيتكم ما فيش عشاء تبات مبسوط ولا حزين مرتاح ولا مهموم آه هي دي القضية هي دي القضية انك انت همك هناكل ايه ونشرب ايه ونلبس ايه والصيف داخل العيال عايزين نفتحهم ونفك عنهم شوية هنصيف فين والمدارس جايه عايزين لبس المدارس هنجيبه منين والجزم الجديده والموديلات الجديده وعايزين نجيب موبايل عشان المحمول دلوقتي لا يخلو منه بيت وعايزين وعايزين وعايزين هموم وهموم وهموم ونكد وكدر وغم وألم وعايش ما وراكش إلا الدنيا لكن النبي ما تصلي عليه كان مشغول بموضوع تاني تاني خالص كان همه دين ربنا وصل فين النهارده كان همه ما تصلي عليه صلى الله عليه واله وسلم هيعبد ربنا الليله دي ازاي واحد يقول طب الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم ما كانش عنده عيال لكن احنا عندنا عيال يا عم عندنا عيال اقول لك بقيه القصه بقى عشان تتبسط بقيه القصه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه من يضيف هذان في ليلتنا هذه ملقاش في بيوته الثمانية أكل قال مين ياخد الضيفين دول فأخذهما رجل وعاد إلى بيته فقال لزوجته جئت بضيفين من رسول الله قالت زوجته مرحبا بضيف رسول الله ولكن ليس عندنا إلا عشاء الأولاد عشاء العيال قال علليهم بشيء حتى يناموا ونكرم بهذا ضيف رسول الله قال لها اشغليهم باي حاجه لحد ما يناموا قصه عارفينها كلنا تحط القدرة على البوتاجاز وفيها شويه طوب وتقلب خلاص الاكل هيستوي اهو بس اصبروا شويه يعيطوا شويه ويناموا والصبح ربنا يفرج ربنا يرضى ما نقدرش نعملها دي النهارده صح يقول لك لا ده نخرج اسرق واجيب للعيال اكل لا مين اللي قال لك اسرق مين اللي قال لك اسرق مين اللي قال لك غش مين اللي قال لك استلف لا ده انا لازم اعود عيالي واربيهم اننا اذا وجدنا اكلنا واذا فقدنا صبرنا عشان كده الصحابه دول لما الرسول بعتهم يقتلوا قعدوا ثلاث ايام ما لقوش اكل قعدوا ثلاث ايام من غير اكل حتى ارسل الله اليهم العنبره قصة طويلة ما فيش داعي لذكرها الآن حوت سمك كانوا رحلوا أكبر بعير عدى من تحت ضلع من أضلاع السمكة ربنا بعت لهم سمكة قالوا فأكلنا وادهنا وسمنا حتى تكسرت عكن بطوننا كانوا لما تخنوا بس بعد ما صبروا ايه ثلاث ايام رجاله النهارده ابنك لو لو الغدا اتأخر لحد المغرب يغمى عليه صح اه لو لو اسبوع عدى من غير ما توكله لحمه يقول لك انا هفتان هيافه لاننا ربينا عيالنا على الترف ده قصدي على القرف ده ان الهم الاكل والهم اللبس والهم اللعب والهم الفسح هو ده اللي ضيعهم شوف الرسول ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم لما يرسل جيش من 300 رجل ويعطيهم غذائهم لمدة شهر 30 يوم جراب فيه تمر يديهم شنطة تمر خد دي اتغذوا بيها طول مدة الجيش قال فكيف صنعتم قال كان كانت جراية أحدنا في اليوم تمرة جيش رايح يحارب الواحد منهم غذاؤه طول اليوم بلحة قالوا فكيف كنت تصنع قال كان أحدنا يضعها في فمه ويمصها كما يفعل الصبي ما كانش يقدر يمضغها ويقرقشها ويبلعها تخلص في دقيقة لا ده ايه يمصها عشان تفضل ساعتين ثلاثة يمص فيها وانتصروا وغلبوا العالم كله وفتحوا بلاد الدنيا بس لما ما كانتش الدنيا في دماغهم وقفوا صح المغيرة بن شعبة احنا كده طولنا ولا لسه؟ طب خمس دقايق كمان ممكن؟ اه والله لسه ما وصلنا لصلاة الظهر لسه صلي على الرسول صلي المغيرة بن شعبة لما أرسل إليه ال- آه، رستم قائد جيوش الروم فرش له النمارق والحرير ووضع سرير من ذهب وجلس على سرير مملكة ولبس تاجا من مرصعا باللؤلؤ والجواهر وأظهر الفخر وجاء المغيرة على فرس قصيرة لها شعر طويل غطى عينها ورمح وترس وسيف غمده من خرقة فدخل عليه شوف بقى لما جاي لابس ملابس مرقعة ولابس بيضة مطبقة الخوذة ولابي ومعاه ترس اللي هو بيغطي بيه م- مخرم وسيف ما لقولوش جراب فعمل له حتة قماشة قديمة حط فيها السيف ودخل فجعلوا يتعجبون من سلاحه ايه ده سيف ده ولا خشبة ايه ده اللي انت لابسها على دماغك دي القصعة اللي مراتك بتطبخ فيها ايه ده قعدوا يتريقوا عليه قالوا اخلع سلاحك قال لا انتم دعوتموني فان شئتم دخلت كما اريد والا رجعت عزة انا جاي انتوا اللي عايزيني ادخل زي ما انا عايز عاجبكم مش عاجبكم اروح قال دعوه دعوه فدخل فجعل يدوس بطرف سيفه على النمارق فلم يدع نمرقة الا خرقها الخدديات اللي محطوطة وهو داخل كده يتوكأ عليها عشان ي- بيوريهم ان دي ايه دنيا وفضل ماشي بفرسه حتى وطئ بفرسه طرف فراش رستم قيل له قف هنا فقفز من على فرسه الى سرير رستم فجلس بجنبه راح زي كانوا رجاله يا جماعه والله نط من على الفرس جري قاعد جنبيه على السرير فاتوا به ودهدهوه وضربوه فقال لم تصنعون هكذا كان خيرا من هذا ان تقولوا ان بعضكم ارباب بعض قال له ليه ليه ليه كده ما احنا كلنا زي بعض احنا المسلمين كلنا زي بعض قائد الجيش زي الامير المؤمنين زي العسكري الصغير زي الطفل زي الولد كله بينام ويقعد مع بعض انتوا بقى بعضكم ارباب بعض في كبير وصغير طب قولوا لي قولوا لي ان بعضكم بيستعبد بعض هزيمه حرب نفسيه على طول راجل شغال الشاهد اللي انا عايز اقوله لو واحد مننا دخل المدخل ده على رستم ها ايه رايك بقى يبص على الحرير ده يا حرير ده اكيد ده- ده نوعه امريكي ولا ايطالي ويبص على رستم كده يا البتاع اللي على دماغه ده ينفع عقد لمراتي يبص كده اه لكن المغيرة بن شعبة لما الدنيا مش في دماغه عمل ايه دافع على الدنيا مش بتاعته مش ملكه مش فاهم فلذلك لما قال له ما الذي جاء بكم عرف يرد عليه رستم بيقول له لقد كنتم ايها العرب تنتظرون ما نرسل اليكم من عطايا تقيم اودكم وكنتم تأكلون كذا وكذا فما الذي جاء بكم قال لا لا لا أنت لا تعرفنا أنا أعرفك لقد كان يأكل بعضنا بعضا وكنا نأكل الجعل قال له ده احنا كنا بناكل الخنافس الجعل والصراصير ده احنا ما كناش لاقيين ناكل حتى أرسل الله فينا نبيا قال له استنى بس انا هفهمك القصه آه النهارده يا شباب لأن الدنيا بقت همنا وما بقناش متوكلين على الله بقينا متوكلين على الأسباب و- وافتقدنا الرضا والقناعة هي دي المصيبة ان اللي مرتبه النهارده 500 جنيه مش راضي واللي مرتبه 1000 جنيه مش راضي واللي مرتبه 2000 جنيه مش راضي واللي داخله 3000 جنيه مش راضي وصاحب الشركه مش راضي كل الناس ليه لانه يتطلع الى ما في يد غيره في دقيقتين اتنين اقول ما السبيل الى الرضا واحد فرحك برزق الله انك تعرف ان الفلوس دي من عند مين من عند ربك فتبقى فرحان بيها وراضي وتسأل الله البركة اثنين لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انظروا الى من هو ادنى منكم في الدنيا فذلك اجدر الا تزدروا نعمة ربكم عليكم من اكبر معاصي القلوب احتقار النعم واستقلالها سبب احتقارك النعم انك انت بتروح تقف قدام الباترينة تشوف الباترينة كده بنطلون ب 200 جنيه تقوم تمسك بنطلونك كده وتقول هي دي البنطلونات مش ابو 15 جنيه اه تروح تقعد في حته تتفرج على تلفزيون تشوف اعلان عن تكييف تقول اه تكييف في الولعه دي نفسي في تكييف فتحتقر نعمه الله عليك تبقى واقف في الاتوبيس وبتبص على العربيات اللي معديه تقول اه قافل الازاز ده عربيته مكيفه يا عم شوف مروق نفسه هي دي الناس اللي عايشه لما تحتقر نعمة الله عليك تبقى عصيت الله بقلبك ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس يبقى واحد الفرح برزق الله اثنين لا تنظر الى من هو اعلى منك في الدنيا ثلاثة ان تعلم ان الله كريم لم يمنعك بخلا وانما منعك لطفا هو ما حش عنك الرزق عشان هو بخيل ده هو كريم ده بيقول لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسالوني فاعطيت كل واحد مساله ما نقص ذلك مما عندي شيئا انت لو قمت لربنا كده وقال لك ربنا عايز ايه قلت له يا رب عايز ألف مليون جنيه خد وايه كمان وعايز خمسين الف متر لا لا خمسين الف متر شوية عايز الف فدان يا رب ابني عليهم عمارة خد وايه كمان وايه كمان وايه كمان وايه كمان اطلب لما تخلص اللي عندك كله والدنيا كلها ما ينقصش من ملك ربنا حاجة فلما تعرف انه كريم وانه لم يمنعك بخلا وانه يستطيع ان يعطيك ترضى بما قسم الله لك اربع قال الله وعسى ان تحبوا شيئا وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون لما تعرف انه ما منعكش بخل وانما منعك لطف تعرف ان دي مصلحتك فما تسعاش في تغيير ومعاندة قدر الله عليك تبقى راضي وعايش له مش ليك ايضا مما يجعل يرز- ترزق به القناعة والرضا ان اعطاء الدنيا ليست تفضيلا قال الله عز وجل أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون قال الله فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا كلا الأمر مش كده خالص قال الله عز وجل ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما فلذلك ينبغي ان نفقه قضيه الدنيا ان السعاده مش بالفلوس وانما بالرضا والرضا مش بتغيير وتمني شيء غير قدر الله وانما بالسعاده بقضاء الله وقدره حتى لو منعك حتى لو افقرك اه حتى لو افقرك عارفين بيت الشعر اللي بيقول واحد يقول له ايه ولئن ساءني ان نلتني بمساءة فلقد سرني اني خطرت بذلك يقول له ايه ولئن ساءني ان نلتني بمساءة ولو ان امتحني ان انت شتمتني فلقد سرني اني خطرت ببالك لكن انا مبسوط ان انا جيت على بالك بدنيا الدنيا فما بالك مع الله لما ترزق تقول الحمد لله ده فضل من ربنا علي قليل كتير اداك خد منك انت فرحان وراضي بالقضاء والقدر بالقضاء والقدر انك انت عايش له مش ليك فساعتها تبقى قضية الدنيا اللي تعبى الناس وشغلة الناس وهم الناس ومنافسات واحقاد ومشاكل مع الزوجة والاولاد لو قعدنا فهمنا الدنيا كده صح نعيش زي النبي ما كان عايش ما عاب طعاما قط اذا وجد اكل واذا لم يجد قال نصوم هذا اليوم ما تصلي عليه صلوا يدخل البيت عندكم طعام قالوا لا قال نصوم ان شاء الله رجع من الخارج قالوا جاءنا طعام قال كنا صائمين واقبل ياكل ما تصلي عليه القضية مش قضية احنا النهاردة عاملين الاكل مشكلة يا جماعة صح عاملين مشكلة الاكل مشكلة واللبس مشكلة والبيت مشكلة والمصاريف والهموم اللهم عافنا من كل بلاء ونجنا من كل فتنة واسترنا في الدنيا والآخرة نعم إخوتاه إذا تخرج من بيتك أولا بالإخلاص اثنين بالتوكل ثلاثة باليقين بقيت معنا قضية اليقين في الله نؤجلها إلى اللقاء القادم والحمد لله رب العالمين قولوا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك